باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين نكمل بقى على الرعي عشان ايه ما نسيبش الحكايه معلقه اعمل ايه بقى مع الخروف ده ماذا يقدم الراعي للخروف الضال احنا ما زلنا تحت شعار في الخفاء اسهل حاجه الاكل والشرب اسهل حاجه التعامل مع الخارج وأهم وأصعب حاجة التعامل مع الداخل المشاعر دي اللي جواه المكتومة اللي معبية بقالها 30-40 سنة ازاي تخلعها ازاي تستبدلها ايه دي شطارتك كراعي وده دور المسيح له المجد ودورنا بالتالي لان احنا بنتشبه بيه وبنحاول نعمل شغله هبتدي بآية هنحفظها لأن الآية دي هتلخص كل اللي هقوله في النص ساعة كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات يلا نقولها مع بعض كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود فيهم كم فعل الأول يرعى ويجمع ويحمل ويقود يبقى أربع حاجات ده اللي هنركز فيها يلا نقولها تاني كراع يرعى قطيع يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعة أرجع للمثل تاني في لقى 15 المسيح قال أي إنسان منكم ليه 100 خروف وأضاع واحدا منها ألا يترك التسعة والتسعين في البرية ويذهب لأجل الضال حتى يجدوا وإذا وجدوا يضع على منكبيه فرحا ده كلام المسيح نفسه برضه هنطلع الأفعال في الحتة دي ويأتي إلى بيته ويدعو الأصدقاء والجيران قائلا لهم افرحوا معي لأني وجدت خروف الضال الأفعال المرتبطة بالراعي بس ها أضاع أول فعل أضاع يترك يذهب يجد شاطرين في العربي يضع ويأتي بس كده ويدعو ويدعو الباقيين الباقيين ده هما بقى افرحوا دي الفعل الفاعل هما وجدت وجدت يجد خلاص يبقى هنا ربنا يسوع فصلها بطريقة تفصيلية أكتر قال أضاع ليه ابتدى بكلمة أضاع فاكرين مارس حق كان بيقول ايه مارس حق بيقول لما تحصل مشكلة لوم نفسك لما تلاقي مشكلة حد خروف ضال لو انت عندك قلب راعي هتقول انا ضيعته مش هتقول هو ضاع في فرق كبير قوي بين هو ضاع وانا ضيعته انا كأب لو سألت عليه كويس يمكن ما كانش وصل لكده انا كخادم لو اديته حب زيادة يمكن ما كانش وصل لكده انا ككنيسة لو كنت اديت له حب المسيح ما كانش بعد ابدا يبقى هنا اضاع ربنا يسوع حط المسؤولية على الراعي مسؤولية الضياع وبالتالي مسؤولية كمان الانقاذ فالحتة دي مهمة ليه هتفرق قوي في موقفك وانت بتخدم انت بتصلح غلطك ولا بتصلح غلطه لا بصلح غلطي ده تقصير مني في الأول وفي الآخر تقصير مني ككنيسة تقصير مني كأب وأم يبقى هنا أضاع ما قالش ضاع خلي بالكم وهي منطقية ليه ما هو الخروف خروف هنحاسبه ما هو خروف يعني ما بيفهمش واخدين بالكم فمش منتظر منه الوعي والدراية والالتزام عادي يعني يوم ما يغلط عادي ما هو خروف إنما منتظر من الراعي الوعي والالتزام والحرص برضو حاجة ضمنية في فعل في, في القصة دي اتقال من غير ما يتقال أيوة يعني إيه الفعل هنا بيعد طول الوقت عمال يعد خلي بالكم الراعي عينيه على العدد عينيه في راسه بيعد هو ما تقالش انه عد بس هو على الاقل عد كام مرة مرتين لانه عد مرة طلعوا مية في الصبح رجع عد تاني طلعوا تسعة وتسعين يبقى عملية متابعة العدد متابعة الموجودين دي مهمة جدا ده قبل ما نشوف مين اللي ضاع ده في حاجة خطوة قبل كده يا جماعة احنا في مرحلة اقول ايه تحزن احنا مش عارفين مين ضايع لان مش عارفين العدد فاهمين الفكرة شوفوا قد ايه الحوسة احنا اساسا مش عارفين احنا عندنا كام فمش عارفين بالظبط كم واحد موجود وكم واحد غايب ده احنا في مرحلة تحتاج الى توبة شديدة الطبيعي للراعي عارف العدد كويس قوي ولو واحد نقص تتقلب الدنيا عليه يبقى احنا لازم نعد عيالنا لازم نحصر لازم نبقى عارفين مين اللي احنا مسؤولين عنهم مفيش حاجة اسمها دخلت أسرة فيها خمسة عادة واحد مش موجود فانت شغال على الأربعة واللي مش موجود ده مش موجود ليه ما بتسألش عنه ليه ما بتدورش عليه ليه مش مش في الكشف مش بني آدم مش الشيطان عينه فيه برضه فهنا أول فعل ملزمين بيه كرعاء ان احنا نعد لان المسيح علمنا نعد وهو حد يقول لك العدد في البركة يعني الع... يعني العدد مش ضد البركة اهو الراعي بيعد ويرجع يعد تاني وتالت ويرجعهم مية ولو نقصوا يرجع تاني كنا واخدين الدنيا بالشبه الشبه ده يا جماعة ده لو نقصوا عشرة مش هيبانوا يعني انا ما اظنش بعناية اقدر اعرف فرق التسعين من المية لو قاعدين قصادي الا لو عديت مش كده يعني تصوروا بقى اجتماع يقول لك الكنيسة مليانة ايه يعني الكنيسة مليانة ما يمكن الكنيسة مليانة بعشرين في المية من المطلوب فرحان على ايه في تمانين في المية لسه بار حتى لو الكنيسة مليانة وبيقول لك الكنائس كتيرة قال الكنائس ما تكفيش شعبها في الحقيقة ما تكفيش فانت ما تبصش ان الكنائس زحمة يبقى الشغل تمام الشغل مش تمام لانه مش تمام بالزحمة لازم تتحسب بالورقة والقلم تعالوا الاول ندخل بقى في ايه كلمة يبحث دي او البحث اللي هي ابتدت بفعل يترك ويذهب يترك ويذهب يعني ضمنيا بيدور وبرضه في يترك اقول حاجة يترك معناها الاولوية للخروف الضال ودي حتة مهمة يا جماعة للأسف في خدمتنا ساعات ندي الأولوية للخروف الأمور معرفش أقولها إيه للخروف اللذيذ للخروف اللي يتمسح في الراعي الحقيقة ده مش محتاج خدمة يعني ده تضييع وقت إنما يترك يعني إيه هذا الراعي القوي بيعرف ياخد قرار ده تضييع وقت أنا عندي واحد ضايع يقفل على التسعة وتسعين ويجري يشوف ضايع فين وضايع ليه لكن احنا احيانا ننشغل بأمور وفي أخطر منها كتير فين ولادنا البعاد عن الكنيسة فين المشاكل اللي عمالة تتعقد مش هم ده أهم من نقعد نقعد نجامل بعض وناكل عند بعض لا طبعا أهم فهنا فكرة يترك يعني الراعي بيعرف يفضي نفسه للأكثر احتياجا يشوف مين محتاج اكتر ويفضله لو انت عندك تلات عيال اتنين كويسين واحد سخن وبعدين واحد بيقول لك يا ماما اعملي لي بقى اكل على مزاجي يا ابني هو ده وقته مش تخلينا في اخوك السخن طب لو زعل ما يزعل ولا يتفلق سوري يعني ما انا بقولها ليه لان في ناس بتزعل بصراحة ما لهمش حق لأن لو كونه يزعل ده معناه أنه مش حاسس بأخوه كون واحد من الشعب يجي يقول يا أبونا ما بتسألش علي أسأل عليك ليه ما أنت قصاد عيني طول الوقت مستخلينا أدور على اللي مش قصادي هزعل لا ازعل أعمل لك إيه ده كان المفروض تبقى أنت قلبك معايا وجعك على اللي مش قصادنا لكن أنت بتدور في مزاجك تبقى أنت خروف مش مؤدب الحقيقة لازم تبقى خروف كويس فحكاية يترك ويذهب دي يعني عنده أولويات واضحة وبعدين خلي بالكم كلمة يذهب معناه هو مش قاعد مستني الخروف يرجع لا الخروف مش هيعرف يرجع لوحده في الابن الضال لو تلاحظوا بعدها على طول استناه يرجع ايه فرق الخروف عن الابن الابن واعي الابن خد قرار بوعي ولازم يرجع بإرادته لكن هنا نفترض ان هذا الخروف عاجز في خ- مخدومين كتير ما عندهمش إرادة يعجزوا ان هم يرجعوا لوحدهم وفي واحد عارف الصح كويس قوي والرسالة وصلت له كتير مفيش دور غير الانتظار الصلاة لكن هو سمع كتير لكن في واحد تعبان مش هيعرف يرجع لوحده مش هيعرف محتاج يتشال مكسر ما عندوش رجلين يرجع بيها فما ينفعش تستناه لازم تطلع له فأول قضية في شغل الراعي بعد بقى المشاعر اللي قعدنا نستعرضها الخوف والندم والصغر النفس والفشل وال... والشعور بالذنب والغضب وال- والندم والذنب كل ده اللي جوه الخروف ده الراعي طالع وهو طالع مخه بيقلب كل المشاعر دي لأن لو الراعي وهو طالع يدور على الخروف عمال يقول في سره انت اصلك متعب كان زماني نمت دلوقتي ولا كلت لي الاكله كويسه يعني لو الراعي هو طالع يخدم بيفكر في راحته اول ما هيشوف الخروف هيعمل فيه ايه هيديله اللي فيه الاسم يزعق يشخط يضرب يلوم يوبخ انما الراعي وهو طالع مخه في ايه في مشاعر الخروف مش مشاعره هو خلي بالكم من المعنى اللي عاوز اوصله وانا بخدم مش ببص انا حاسس بايه انا مش مهم انا ببص دايما او بفكر هو حاسس بايه حاسس بوحدة حاسس بخوف زمانه دلوقتي مقهور من العياط زمانه حاسس بذل زمانه م- يائس زمانه بيستكتر على نفسه الرجوع فانا عمال مخي يروح فيه هو انا مش واخد بالي اني تعبان ومش واخد بالي ان ده وقت عشاء ولا وقت راحة اخر اليوم للراعي لا مش مهم مش واخد بالي لو خدت بالي اول ما هلاقيه هيبقى موقفي غلط ويمكن ما يرجعش يبقى كمان الراعي وهو بيخدم لازم ينسى نفسه لازم يبقى مخه في الم... في ال... في الخروف وده اللي عمله المسيح في كل الحالات لو درستوا اي حالة تلاقوا الكلام ده مية مية في المسيح المرأة اللي مسكت في ذات الفعل المسيح مش بيدور على كرامته خالص دلوقتي هم قال ايه زنقينه وعاوزين يمسكوا عليه غلطة وبتاع يمسكوا اللي يمسكوه مش قضيتنا دلوقتي وعاوز ينقذها بأي طريقة طب يا رب تدخل عند زكا سمعتك تروح مش مهم ما جاتش في باله سمعته ما تروح السمعة انما زكا ده اللي يا عيني محدش احترمه انا لازم احترمه دلوقتي فهو بيفكر في زكا اللي الناس بتضحك عليه عشان متشعلق في الشجرة ازاي يرد يرد له كرامته ويدي له اعتباره ويقول له انا بحبك لكن طب انت يا رب هتتوسخ سمعتك بذك مش مهم يبقى هنا الراعي دايما حاسس بالخروف مش حاسس بنفسه هو بصوا النص ده برضه من العهد القديم ربنا عمل رعاة نظام الكهنوت قديم وجديد رعاة قال هكذا قال السيد الرب ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها كما يفتقد الرعي قطيعه يوم يكون في وسط غنم المشتتة هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي فاكرين أجمعها دي؟ م? وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبل إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض أرعاها في مرعى جيد يكون مراحها على جبل إسرائيل العالي هناك تربط في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضال اللي هي المثل اللي حكاه في العهد الجديد ده كلام المسيح قديم وجديد وأسترد المطرود ده انطرد طب وماله هنطلع نجيبه وقد تكون الكنيسة هي اللي طردته طردته أو نفرته وأجبر الكثير أهي الكثير دي بتاعت الوعظة اللي فاتت اللي من جوه مكسر مش طايق نفسه حاسس بصغر نفس مشاعر الذنب مكسراه أجبره أجبره اللي هي كبيرة يعني وأعصب الجريح نفس الفكرة مشاعر المجروحة دي وأبيد السمين أقف للمفتري السمين ده اللي بياكل الإيه الخرفان لا ده الديب او الحيوان المفترس يعني انا هقف لهم بقى اللي هي قالها الراعي الصالح في يوحنا عشرة لما قال انا اضع نفسي عن خرافي اذا رأى الذئب مقبلا الاجير يهرب لانه اجير اما انا فان الراعي الصالح ما هربش ابدا هقف للديب حتى لو عورني وارعاها بعدل يبقى اول دور انتشال الخروف الضال انقاذ الخروف الضال ده الامرجنسي يعني حالة الطوارئ اللي ما ينفعش تتأجل في نفس عارفين لما تشوفوا حد كان بيغرق لو معاكوا فريق طوارئ مظبوط تلاقي تحركوا بسرعة جدا وبيبقوا متمرنين على السرعة لأن ممكن الثانية تفرق أول ما يطلع من المية بسرعة يعملوا تنفس صناعي وبطريقة محكمة و و والادوار متوزعه على الاثنين ثلاثه بتوع الامرجنسي دول لانه ممكن ينقذ لكن لو اتاخرنا في الوقت لا ينقذ يبقى هنا السرعه ليها دور تاجيل الحاله خطر متعرفش بعد كده هيوصل لايه فهنا الانتشال ده مهم انت بتجري لانه في حاله خطر الانقاذ عاده اداه الانقاذ الاولى هي محبة ربنا أو هي الغفران يعني التنفس الصناعي اللي بتعمله سوري يعني في التشبيه اللي أقوله كده لما يحط بقى إيه يديله نفس انتوا عارفين التنفس الصناعي بيعملوا إيه يقعدوا يدوسوا على صدره كده بعدد ضربات القلب ونفس كل أربعة مثلا عشان إيه مفيش هواء ومفيش قلب بيتحرك مثلا يعني هو النفس بيطلع من المنقذ لل... للغريق يعني لو انت شبعان بربنا وعارف ان ربنا بيحبك هو ده النفس اللي ينقذه يعني ملخص اللي عاوز تقوله له ربنا بيحبك ايا كانت الحالة خلي بالكم لانه افرض مثلا وقع في مركب وفي عظمه مكسر مش دي القضيه دلوقتي بيموت لازم النفس يدخل فاهمين ازاي فقبل ما تعالج حته حته هي في نفس لازم يدخل النفس ده اسمه ايه ربنا بيحبك ربنا مسامحك قبل أي حاجة ربنا قبلك هي دي النفس الأولاني لو أنت ما عندكش ال ال الأسلوب ده يبقى مفيش فايدة يبقى أنت بتضيع وقتك لأن في طب الطوارئ في طب الطوارئ في درس مهم قوي اللي هو إيه أولوية العلاج بمعنى معلش حاجات طبية شوية استحملوني لو بعد الشر حصلت حادثة أول حاجة تتعمل بسرعة evaluation لكل المشاكل المريض ده أنا بفتي طبعا أنا سبت الكلام ده من زمان بس هقول اللي فاكره مثلا احتمال في كسر في الرجل وكسر مثلا في الكتف احتمال في نزيف داخلي احتمال مش عارف اه شوية حاجات تانية في تهتك مش عارف في العضلات في جرح مش عارف هنا سطحي في مش عارف طبعا الدكتور الشاطر اللي انا قلته ده كله يقف عند النزيف الداخلي ويتعفرت كسر مش مهم دلوقتي مش كده كسر يعني ان شاء الله يقعد يومين ثلاثه يحصل له ايه يعني انما في نزيف داخلي لو بعد كذا ساعه خلاص مش هيتلحق يبقى على طول مخه بيروح على الخطوره في ايه فاهمين الفكره اللي عاوز اوصلها لانه لو قعد يخيط الجرح هنا وفي نزيف داخلي يبقى دكتور مغفل فاهمين ازاي وده ساعات اللي بنعمله كخدام احيانا نكون ايه مش هقول احيانا فعلا نكون خدام مش فاهمين حاجه انت بتعالج ايه بتعالج ايه بتدفع فلوس عشان يدفع الايجار بتاع الاوضه دي اوضه ايه ده البنت ماشيه مع واحد وخلاص هتضيع ده ده جرح سطحي وضميرك مرتاح انك انت عالجت عالجت ايه ايجار مكسور فدفعته وسايب المصيبة شغالة ده في نزيف داخلي يا عم انت ما تشوف الايجار ده لو تأجل شهر مش هيتحبس مش دي القضية انما خلينا في المشكلة الاكبر يبقى هنا سرعة الانقاذ انك بتشخص صح وطبعا احنا قلنا التشخيصات متشابهة على فكرة الطوارئ كلها متشابهة يعني ايه في الاخر انت عارف ان هو عنده احساس ذنب وعنده ندم وعنده وحدة وعنده خوف وعنده كل اللي قلناه ده اه فأشعية 43 الآية الجميلة دي يقول لم تشتري لي بفضة قصبا وبشحم ذبائحك لم ترويني لكن استخدمتني بخطاياك ده ربنا كان بيعاتب بيعاتب أورشليم أو بيعاتب إسرائيل وأتعبتني بآثامك لو هنألف إحنا الآية اللي بعدها أنا نسيت أعمل فيكم الحركة دي كنت ألغي الآية اللي بعدها وأعمل فيكم حركة أقول لكم يلا نقول بعد ربنا لما يقول تعبتني يا أخي بخطيتك استخدمتني بخطيتك ما هو اليهود استخدموا ربنا بخطايا استغلوا ربنا عشان يعملوا بزنس في الهيكل مش كده تعبوه لو فيلم عربي واب بيقول لعياله يا اخي تعبتني من اللي بتعمله بعدها يجي ايه بقى يجي ألمين يجي رفد من البيت يجي محروم من الميراث يجي مش عارف انما نفاجأ بالآية اللي بعدها بعد ما بيقول له تعبتني بس انا ايه انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي يعني ايه بس بحبك اعمل ايه طيب مش لاجلك لاجلك ما انت ما فيكش حاجه عدله لا لاجل نفسي انا انا هو الماحي ذنوبك لاجل نفسي واللي فات مات كله مهما تعبتني يبقى الخروف عاوز يقول له سوري انا تعبتك يقول له ايوه تعبتني بس انا مش زعلان انا تعبتني بس انا فرحان انك رجعت انا فرحان اني لقيتك انا ناسي التعب انا مش فارق معايا التعب فاهمين ازاي يبقى تعبتني دي بتبقى شعور ساعات الخروف انا تعبتك قوي تعبتني بس انا مش تعبان انا فرحان لاني انقذتك لو الشعور ده وصل للخروف الضال هيفرق معاه كتير قوي تاني نقطة يعملها كراع يرعى قطيعه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه ايه يحملها الآية اللي حفظنا ويقود المرضعة حتة الحضن بقى حتة الحضن دي لأنه في مثل الخروف الضال قال إنه شاله حضنوه شاله حتى يترسم ساعات متعلق على رقبته أو موجود في حضنه كده غالبا الخروف الضال أو كل إنسان ضال بيبقى عنده حرمان فظيع من الحب الحب والأمان في هرم العلم النفس بتاع مظلو ده ولا كل الناس بتقول ان الحب والأمان دول أعلى احتياجات عند البشر في احتياج عند كل الناس لكلمتين أساسيين حب وأمان ودول يتعالجوا بحاجة واحدة الحضن طبعا مش لازم يكون حرفيا خلي بالكم عشان محدش يفهمها غلط لكن هي معناها ايه لو حب نقي الاتنين دول شبعوا في دقايق اهم من مئة كلمة يقولها الراعي اول ما يحضن الخروف خلصت كل الوهم اللي جواه كل الخوف انهار كل احساس الذنب اتهد كل البلاوي اللي في دماغه اتبخرت الابن الضال وهو راجع عمال يقول مش هيقبلني هيقبلني ازاي هيهزقني قدام العبيد طب يرضى يخليني عبد زي العبيد طب وبعدين هبص في وشهم ازاي خلصت في ايه إذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على عنقه وقبله خلصت خلاص كل المشاعر السلبية بقت تقع زي الأصنام كده تتهد ورا بعض بمجرد ما لقى حضن نقي الحضن بيقول له وحشتني أنا بحبك أنا فرحان بيك انسى اللي فات مش هنجيب سيرته ابني كان ميتا فعاش مش راضي يقلب في اللي فات خالص اخوه اخوه المتعب الخروف المؤذي التاني كبير عمال يقول له ابنك ضيع فلوسك وعمل وبتاع والاب بيقول له ما تبصش ورا ما مت ما تقلبش في اللي فات كان ميت وصحي بس كده ما فيش عندنا غير كده كان ميت وصحي مصر على المعنى ده كان ينبغي أن نفرح أخوك هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد فابتدأوا يفرحون فالحضن ده رسالة مهمة قوي انك انت توصل للمخدوم انا مش قرفان منك انا بحترمك انت غالي انت مهم انا مش باصص لك خالص انك وحش ما عنديش خالص النظرة دي ماليش دعوة باللي حواليا لو الدنيا كلها شايفاك وحش أنا كخادم شايفك حلو شايفك محبوب ده المعنى اللي عاو... لازم نوصله كخدام وده المعنى الوحيد اللي هو بقول لكم ينقذ بتاع الطوارئ ده اللي يرجع النفس في الميت لما يقول كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت أن أجلس هي دي الحضن بتاع الصليب يعني العروسة دي كانت مبهدلة طبعا يعني سودة ورمز للشر وللخطية إنما تجري كده وتلزق في الشجرة اللي هي رمز للصليب يعني وتحت ظله اشتهيت أن أجلس يعني أقعد في الضلة بتاعته وأحس بالروقان والسلام خلاص بيحبني وثمرته حلوة لحلقي كلمة كلمة تنزل منه بقى إيه أنا بحبك ما تخافش مغفورة لك خطاياك الثمار دي عمالة تنزل الكلام بقى ينزل إيه يهدي النفس كده وبعدين يقول إيه بذراعه يجمع الحملان وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات حتة الكتف اللي بيشيل الحضن كده بحيث يبقى الشخص أقرب ما يمكن للقلب خلي بالكوا هي دي رسالة الإنقاذ بعد ما يشيله كده شوية يحطه على كتافه يحطه على كتافه طب ايه اللي بيضيف حكاية انه يشعلق الخروف على كتافه زي المنظر كده ايوه المنظر ده كونه متشعلق على كتافه معناه احنا هنفضل على كده كتير انتوا عارفين الشباب بتوع المدارس الشنط زمان كانت تتشال كده توجع قوي لما اخترعوا ال backpack اللي هي بتاعت اللي تتشعلق في الظهر دي 30 طن مثلا كتب لكن اهي برضه عارفين يتعاملوا لانها ورا ظهره فاهمين كانه لما شعلقوا على كتفه ليها رساله تانية مش هنزلك وهو في حضنه الشيله دي معناها ايه دقيقتين وانزلك خلاص ما هطمناك اهو خلاص بقى انما هو عاوز يقول له لا هشيلك على طول فلما لفحوا كده على على كتفه خلاص يبقى هنروح على كده فهمتوا المعنى فهنا كونه متشال ده معناه هتفضل متشال على طول لانه لما شخص يبتدي يحس بالامان وطول عمره محروم بالامان يبقى عنده سؤال مزعج هتكمل كده ولا هتسيبني بيبقى عنده سؤال مزعج انت هتفضل تحبني ولا احتمال تسيبني ما هو اصله مت مت يعني بتجرح كتير فاهمين الفكرة فيفضل عنده السؤال ده شغله طول الوقت انا مبسوط كده بس الان لا تمشي اسأل الان لا تنزلني واصلا انا مش ضامن نفسي هتنزلني بعد خمس دقايق هتوه تاني ما انا مغفل فهو الخروف فاهم نفسه انما زي ما يتوهش يفضل على الكتف بقى خلاص هيتوه هيروح فين اذا فكرة الحمل دي معناها ايه على طول يا سيدي وده التعبير اللي جه في أشعية برضه لما يقول إيه اسمعوا لي يا بيت يعقوب كل بقية بيت إسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشيبة أنا أحمل يعني شايلكم من بطن أمكم وهفضل شايلكم أنتوا عواجيز كمان وإلى معناها ضغطت العمر كلها يعني من ساعة من داي وان من أول ما كنت طفل لغاية لما تدخل السماء تبقى متشال أنا أحمل دي شغلتي قد رفع قد فعلت أنا أرفع هرفعك وأنا أحمل يعيدها تاني وأنجي يقول بعدها فبمن تشبهونني هات لي حد في الدنيا بيعمل كده ده دورنا برضو خلي بالكم المسيح بيعمل معانا كده دورك كخادم تأكد للي قصادك أنا مش هسيبك على قد ما تقدر طبعا احنا مش بنعملها بشكل حرفي فاهمين لا الحضن حرفي ولا الحمل ده حرفي بس الحضن معناه انا بحبك وبحترمك والحمل ده معناه انا مش هقلبك انت مش كيس خلي بالكم انت مش حالة نشوف اللي بعدها انت حبيبي انت ابني فانت لانه كتير من الخدام المخدومين يقولك ما انا بالنسبة لك حالة حالة دي معناها شغل ده بيزنس لا لا انت حتة مني انت غالي عليا فالموضوع بالنسبة لي مش مجرد حالة وعشان كده ما عندناش حاجة اسمها علاقة بين خادم ومخدوم تقف تقف يعني ايه لازم تستمر كان عندنا أزمة في مدارس الأحد لما يغيروا الفصول وقعدنا فيها نتبادل الرأي كتير لأن لما يبقى خادم نشيط وعياله ارتبطوا بيه وينقلوه فصل تاني بتبقى أزمة ليه جابوا خادم جديد مطرحه فالعيال متعلقين بالقديم ومش حابين يرتبطوا بالجديد ففي رأي يقول ايه لا لازم يتفطموا خليهم يرتبطوا بالجديد ولازم القديم يشجع ارتباطهم بالجديد كل ده صح مش غلط لكن ما ينفعش اشوفه بعد كذا سنة وكان ابني في مدارس الاحد واعمل وش كده ولا هيك التمثيلية اذا كنت حبيته وارتبطت بيه هيفضل طول العمر انا الخادم بتاعه حتى لو في حد تاني بيخدمه هي مش تنافس ده بتاعي القصة مش كده لكن إذا كانت حب المحبة لا تسقط أبدا فالارتباط اللي بيحصل حتى لو جه 100 خادم تاني هيفضل الأب أب عشان كده مرة بولس قالها إزاي قال لو كان لكم ربوات من المرشدين لكن ليس آباء كثيرون أنا ولدتكم في قيودي أصل حصل في كورنثوس أزمة بولس اللي ابتدى والناس ارتبطت بيه جدا وتعمدوا بسببه لما مشي وطبعا اتبهدل واتسجن كتير وبعد جم ناس تاني يعلموا فالناس ارتبطت بالناس الجداد بعض المعلمين كانوا غلط فابتدى يصعب عليه فرجع يببخهم يقول لهم هو انتوا نسيتوني انا ما نسيتكوش انتم في قلبي وعمري ما هعرف انساكم لاني حبيتكم بجد وعلى فكرة لو ليكوا ربوات من المرشدين لكن ليس اباء كثيرون يعني ايه كلنا عدى علينا مدرسين في التعليم في مدرس يتسوى بعلاقتك بابوك لا انت ليك اب واحد يمكن عدى عليك 100 مدرس اذا في فرق الخادم اب مش مدرس لو وصلت انك تبقى راعي مظبوط زي المسيح تقدم ابوه يبقى العلاقه دي تبدا ولا تنتهي مرة تاني المسيح يقول أنا حملتكم على أجنحة النسور وأتيت بكم إليه أنا شلتكم على جناح النسر وجبتكم لغاية عندي مرة ثالث يقول كما يحمل الإنسان ابنه حملك الرب إلهك ربنا بيشيلنا زي ما الأب بيشيل ابنه بالظبط فطبعا طول ما انت عامل صغير خلاص هتتشال طول عمرك فعل تاني كراع يرعى قطيعه بزراعه يجمع الحملان ايه حكاية يجمع ايه قيمة يجمع هي يجمع فيها بعد جماعي يعني ايه خلاص العلاقة بين الراعي والخروف توطدت هو قال له انا بحبك وشاله وحضنه وحطه على كتفه وراجع بيه الحظيرة انما يجمعه يعني يجمعه مع المجموعة فاهمين ايه قيمة الحتة دي انت كخادم بتجيب واحد من الشارع بعيد عن ربنا منفصل عن جماعة المؤمنين عن الكنيسة عن الحظيرة دور من أدوارك المهمة جدا أنه إيه يرجع ينضم للمجموع يرجع يتحسب من المية تاني خلي بالكم الحتة دي ساعات يرتبط بيك كشخص بس ما يعرفش يدخل الكنيسة مش عارف يدخل يعني مش لاقي نفسه كلهم لسه باصين له ان ده اللي عمله ده سوى لا لا ده انت دور من ادوارك ازاي يرجع يبقى عضو حقيقي من ضمن المية ده دور مهم قوي بمعنى ايه خلاص هو حبك وتعلق بيك وتأثر بكلامك وابتدى يتوب طب لازم يدخل اجتماع لازم يدخل نشاط لازم يبقى له صحاب من الكنيسة ربنا يسوع عمل الدور ده مع بطرس بطرس الرسول عمل عملة خلته يفرز نفسه كده ويبعد لأنه هو أنكر فاعتبر نفسه مرفوض من الخدمة بالذوق يعني مش مستني حد يقولها له اعتبر نفسه لا يمكن يبقى رسول يعني مش معقول بعد ما انكر يعني فبقت رجل جوه ورجل بره يعني مش قادر ينضم قوي للرسل زي الاول بدليل انه في يوحنا 21 قال لهم انا طالع اصطاد انا لاول مره افكر فيها بالطريقه دي يتهيألي كان نفسه واحد منهم يقول له لا يا بطرس انت صياد ناس زينا ما هو صياد ناس بس هو اعتبر نفسه اترفد باللي عمله فقال انا راجع اصطاد فمحدش قالها له لانه يلا ما حد خد باله من المعاناه اللي جواه هو لسه مش مسامح نفسه فجاله المسيح في اليوم ده وما كسفوش خالص طريقة المسيح المعتاد جاب له كل سمك البحر وهناه وعمل له سمك مشوي وروقه وبعدين قال له بتحبني قال له بحبك قال له ارعى خرافي قدام اخواته ثلاث مرات يعني ايه لو واحد منهم عنده ادنى شك بطرس يرفع تاني خادم ولا لأ ده ينفع بالتلاتة فاهمين ازاي هيبقى راعي ولا لأ راعي بالتلاتة واضحة الفكرة طب ما انتوا اتصالحتوا قبل كده من يوم القيامة الصبح هو اطمن ان انت مسامحه اه مسامحه دي شيء ورجوعه لمكانته تاني شيء تاني رجوعه لل 12 مأمورية أخرى يرجع لنفس مكانته واضحة يبقى هنا يجمع الجمع دي معناه يرجع للمجموعة ينضم للكنيسة يبقى خادم يبقى عضو فعال يحس بقيمته محدش يبصله مش انت اللي كنت ضال لا مفيش حاجة اسمها كده في حد يقدر يقول لبولس بعد عشرين سنة مش هو انت اللي كنت شاهد على قتل استفانوس هو اللي يقولها عن نفسه لكن حد يستجرى يقولها له بعد اللي عمله المسيح ده حطه في مكانة كبيرة قوي عشان كده لما قال له انا ما استاهلش ابقى ابنك خده في حضنه وقال هاتوا الخاتم وهاتوا الحلة الاولى وذبحوا العجل كلها اثباتات ايه ابني 100 مرة مفيش حاجة اسمها ترجع خدام ابني في عين الناس كلها هو بيقول له جعلني كأحد أجرائك وكل اللي عمله الأب بيأكد أنه ابنه يقول لي خراف ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بهؤلاء الخراف أيضا لتكون رعية واحدة يبقى اللي هيجي من بره يدخل جوه يدوب يبقى واحد مننا ما نبصش خالص قبل كده كان ايه مفيش حاجة اسمها قبل كده خلاص هو زينا زيه كلنا كغنم ضللنا يبقى دور مهم للراعي انه ينسى تماما الماضي يستر يستر الخروف بيبقى دايما قلقان للراعي او الرعية تفتكر له اللي عمله بيفضل قلقان لازم يحذر الراعي من انه يفكره باي لحظة باي طريقة باللي حصل لازم يحاسب جدا لانه هو بيبقى حساس بيبقى مش مستحمل هو فاكر كده كده هو مش هيعرف ينسى خلي بالكم خروف الضال مش هيعرف ينسى عملته مش مش محتاج حد يفكره على فكرة لان لو حد فكره بترجعه عشر خطوات لورا انت سترت عليه وكأنه ايه ما عملش حاجة خالص آه اخر حاجة اقولها الراعي بيغذي رعيته طبعا بدل الراعي جاب الخروف وشاله وحطه ودخله الحظيرة ورجعه لاخواته وعملوا حفلة خلي بالكم قال افرحوا معايا يعني ايه خلاهم كلهم يستقبلوه باحترام لدرجة عمل له حفلة فاهمين شوف التكريم قد ايه تكريم الخاطي ده عجبة في المسيحية يعني من نكرم في الكنيسة نكرم الخطاة مش معناها دعوة ليكوا تروحوا تغلطوا يعني مش ناقصين انما مقصود بيه اهم شخصية عندنا تدخل الكنيسة الخاطي التابع ده اللي يفرح السماء كلها اهم من ابونا الاسقف والكاهن والشماس وال... ده اهم شخص الخاطي التائب ده اللي يكرم آه طبعا هنا يغذيه بقى اكيد ده جعان وعطشان وهفتان وحالته حال يبتدي بقى ايه يركز معاه يديله اكل وشرب وغذاء فلازم يهتم بيه يبقى تاني بعيد يا جماعة دور الراعي شفاء الجريح بيقول استرد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح تعرفوا تقولوا الثلاث كلمات دول استرد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح كمان مرة استرد المطرود واجبر الكثير واعصب الجريح آية جميلة تاني خالقا ثمر الشفتين سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفيه يعني ايه الراعي الصالح اللي زي المسيح يقول كده بعزم القلب هشفيه مهما كان حصل له هشفيه يعني لا يقبل الخسار لا يقبل إلا أنه يسترد مش هينام مش هيهد لازم يوصل له السلام بعيد قريب هشفيه طبيعي بدل دخلوا الحظيرة ورجعوا المية تاني يبقى الراعي مع الخرفان داخلين على الأبدية يرجعوا تاني للسعادة والحياة الأبدية يبقى الراعي بيسترد الخروف يدخله الحظيرة أو الكنيسة يضمه للمجموعة عشان كلهم مع بعض عينيهم تبقى على هذه العلاقة المستمرة إلى الأبد فتبقى الخرفان فرحانة برعيها وتدوم الفرحة إلى الأبد لإلهنا كل مجد وكرم الأبد